مشاهدي الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته كما أجدد أيضا التحية لضيف العزيز فضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زهر اهلا بك يا استاذ وأيضا ضيف العزيز فضيلة الشيخ علاء سعيد اهلا وسهلا حياكم الله الله يحييك آه، دكتور شهاب آه، تعالى نسترسل آه، ما ابتدأناه في هذا اللقاء من الردود آه، بالعرض والبيان ليظهر من ينشد الحق ممن يبتغي البهتان آه، بعد كلام فضيلة الشيخ علاء اللي ذكره في آه، كلامه على الرسم القرآني هو ذكر كلمة أيضا بيقول ما الذي أضفتموه أنتم وغيركم يقصد أيضا بفكركم التراثي الجمع العميق من 12 قرن مضت أنتم لم تستطيعوا أن تبينوا للناس شيء معنى كلام لا حول ولا قوه الا بالله الشيخ انا بقول لك لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه هو ما فيش رد غير كده انتم بفكركم التراثي الجمعي لم تستطيعوا ان تضيفوا للناس شيئا من 12 قرن هو مش 12 قرن ما بيعرفش يحسب نعم احنا في القرن ال 15 الهجري اه من عايز 12 يقول قرن إن وعايز يقول لك ان الاتنين- ان الثلاث قرون الاول هي اللي فيها العلم نعم.
واما من بعد الثلاث قرون الاول فما فيش علم لا عايز يخلي الاخار لا ما هو استناني ما هو عايز يقول لك ان الثلاث قرون هي اللي فيها الايه لا الرسول العلم.
والصحابة احنا بقى يلي جينا من بعد الثلاث قرون الاول ما نعرفش حاجه وما جبناش حاجه مهم.
انا ما يقول من 12 قرن ما ض- ما اضفتوش حاجه ايوه نعم يعني معنى كده الثلاث قرون الاول اضافهم ما نعم تيجي انا وانت ناخد من الثلاث قرون الاول مم.
ما خير ينفعش الناس قرني.
طيب وبعدين إذا كنت ما تعرفش إحنا أضفنا إيه؟ أولا هو مصر يقول إحنا علمائكم أسلافكم رواياتكم إن هو كده اللي حكم على نفسه إن هو إيه؟
مهم.
مش مننا هو اللي حكم على نفسه كده مش أنا ده من فمك أدينك ده بيتكلم عن قمم أو بيتكلم عن ناس تانيين ما هوش من م- مش آه، من المريخ بقى من أي حتة بقى نعم.
فالمهم إن إحنا أضفنا إيه؟ الحمد لله إن هي إن هو نسبنا إلى هؤلاء الفضلاء نعم ده احنا ده احنا نقبل التراب بين ايدي علمائنا وارجل علمائنا. تعال نشوف اضفنا ايه؟ احنا مصادرنا ايه؟ القرآن والسنة.
والسنة بفهم سلف الأمة رغم أنف من أبى اعتماد السنة أصل هو ممكن يجي يقول لك- الصحيح.
الصحيحة ونقول طبعا السنه احنا لما نقول الصحيحه السنة معناها الصحيحة متلازمة نعم.
زي ما أقول القرآن معناها كتاب الله بقول السنة يبقى معناها التي ثبتت عن النبي صلى الله نعم.
عليه وسلم عليه الصلاة نعم.
والسلام فنحن نعتمد السنه هو بيقول لك انتوا بتقولوا ان انا بنكر السنه انا ما بنكرهاش لا والله قايل ان كانت هي دي السنه انا بنكرها اللي هو بنفس بيقصد كلامه.
السنة اللي بتعارض القرآن ونوضحها تعال نشوف بقى احنا اضفنا ايه احنا هنضيف من عندنا حاجه لدين الله عز وجل يبقى اخوانا نحن لا نضيف شيئا الى كتاب الله عز وجل ولا الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
اللي هو بيسميه الفكر التراثي الجمعي نحن نفهم كتاب الله عز وجل ونفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه نحن لم نكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولم نفتري عليه أحاديث إنما تحققنا بالنسبة للحديث إليه قرآن والسنة مصدرنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وهذا حديث حسن لغيره فيما أثبته بالتحقيق كتاب الله وسنتي نعم.
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا
فعليكم صلى الله بالسنة.
عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا.
كثيرا, كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا عليها وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ يبقى إذا نحن أض... ماذا أضفنا؟ أضفنا هذه العلوم التالية علم التفسير علم الحديث أضفنا علم الفقه كلمة الإضافة هنا معناها إيه بأكد ليست كذبا على الدين ولا افتراء عليه ولا إدخالا لما ليس منه فيه مهم.
بل هو فهم للدين وبيان له فهم يستقيم مع فهم ع- يعني سلفنا الصالح انت عارف زي ايه نعم.
زي بشاره النبي عليه الصلاه والسلام لن تزال طائفه من هذه الامه ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك ايه الامه دي م- احمد بن حنبل والبخاري وغيره وغيره اكثر اهل العلم لان الطائفه دي هم من المحدثون والبعض قال هم كل من يعمل لنصره دين الله معتمدا على القران والسنه بهدي سلف الامه رحمه الله عليهم حسب القواعد نعم.
علم اصول الفقه هات لي امه من الامم عندها علم اصول فقه زينا كده علم أصول الفقه يا شيخ علاء وأنت رجل خبير في أصول الفقه لماذا وضع العلماء قواعد علم أصول الفقه قواعد كليه والقواعد الكلية حتى تصون الاستنباط والفهم لكتاب الله عز نعم.
وجل نعم.
أهو واحد من أمثال صاحبنا اللي بنرد عليه وأباح التدخين في نهار مصر اللي هو اللي انا هنقل نعم، كلامه دلوقتي نعم.
هو على نفس الشاكله طيب أ- أ- بيقول لك ان قبل ما نسمع كلامه لان معانا اتصال من السعوديه ح- يعني حتى نطيل عليه معانا الاستاذ حسن السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ازيك مرحبا.
أستاذ أحمد؟ مرحبا بك يا أخي الفاضل منورين ربنا يبارك في مشايخنا الأفاضل ربنا يبارك فيك يا فضيلة فندم الشيخ علاء وفضيلة الشيخ شهاب الدين رحمك الله تعالى أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجري الحق على أيديكم وعلى لسانكم وأن آمين يا رب.
يثبتنا وإياكم على الحق امين يا رب العالمين وأن يرفع قدركم إيه والله يا أخي الفاضل يعني لا أرى في هؤلاء الأقزام إلا قول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صدق ربي صدق الله العظيم شيخنا نعم.
الفاضل الشيخ علاء الله يبارك فيك الله يكرمك ربنا يبارك فيك ويثبتنا على الحق ويرفع آمين.
قدرك يا رب امين يا رب الله يكرمك يا عم الشيخ حسن ربنا يبارك فيك يا الشيخ علاء وحشنا كتير يا سيدنا والله جزاك الله خيرا يعني واسال ربنا يا الله رب ان يثبتنا واياك يمتعك على بالصحة الحق ويبارك فيك كده يا رب ويبارك لك في أهلك وولدك ومالك يا رب واياك واياك الله كما يبارك فيك تعلم يا شيخنا الحبيب فإن الحق أبلج والباطل لجلج نعم آه، فلا آه، يعني آه، حتى لو نطيل على حضراتكم يعني ف آه، يعني آه، مختصرا يعني فلا يغيظ السماء نبح الكلاب
الله يبارك فالقافلة تسير إيه، ويعني الله المستعان يعني نسال لهم الهدايه الهدايه للجميع يا شيخ حسن ربنا نسأل يبارك الله فيك لنا ولهم الهداية آمين يا ففعلا رب.
صدق آمين يا الرسول رب.
صلى الله عليه وسلم كثر الروابيبة نعم
كثر الجهل وعم الجهل فكثرت الروابيبة فكما
والنبي وضحها قال التافه وتكلموا في امر العام المرأة نعم.
نعم. التي خرجت علينا وقالت لماذا لا يقول الله لا إله إلا- إلا هي والتي تريد أن يكون الطواف حول الكعبة بالسلال المتحركة ورمي الجمار بالبنادق ال ف...
نسأل الله فعلاً السلامة.
كثر الجهل الله نعم يبارك يعني فيك.
انا انا تحليل بشكر كلها بس بشكر يعني حسن كلام مداخلتك كده معانا خالص.
ويعني الحمد لله.
وغيرتك على هذا الامر شكر الله تعالى لك جزاك الله خير آه، فضيلة الدكتور شهاب آه، ممكن أنا تسترسل ه- هقول لك بقى في ماذا أضفتم نعم.
أنا مش هتكلم عن فروع العلم فروع علم العقيدة فروع علم الفقه فروع علم التفسير فروع علم الحديث و- والتاريخ وما شابه ذلك أنا هتكلم عن عن ال- عن القو- عن الكتب أو المؤلفات التي حفظت هذا الدين وهديك نماذج من الغربيين والاستشراقيين اللي هم م- معظمهم غير منصف نعم لكن بين كلمات غير المنصفين أحيانا تجد حقائق تقتنصها فنحن منصفون نأخذ ونترك مهم.
يعني احنا بناخد الحق وننشده ونمنخله عارف المنخ المنخل صحيح صح، نعم ده بنمنخل الحق نعم.
نعم. بنمنخل اي كلام ناخد تمام.
الحق والباقي بنطرده كل يؤخذ من كلام رد عليه النبي عليه الصلاه والسلام تعالى علم اصول الفقه ده بيعلم بقواعد الكليه ل- لصيانه الاستنباط الراجل بقى اللي قلت لك عليه اللي باح التدخين في نهار رمضان زي اللي احنا بنرد عليه ده من نفس الشاكله سمعته في احدى القنوات بيقول ايه بيقولوا بعدين علم اصول الفقه اللي, المس... اللي, اللي هم طايرين بيه برضه بيقولوا اللي هم الناس دي بتعتبر نفسها قبيل غيرنا خالص نعم بيقول علم اصول الفقه اللي هم اخترعوه علشان يخلوا الفقه قاصر عليهم وما نعرفش ان احنا نجتهد لا حول ولا انت قوه فهمت الا بالله الكلام الناس دي خلت اصول الفقه ايه نعم.
يعني علمائنا الامام الشافعي يعني اول محاوله لوضع اصول علم اصول جمعوا في لصياغه لصياغه وجمع اصول الفقه والرحله الطويله لاصول الفقه طيب قال لك عملوها دكتور على- شهاب حضرتك بتذكر عندنا يعني آه، آه، علماء في الاصول علماء في الحديث علماء في التفسير انا نفسي اعرف امال مين مشايخهم
ما احنا قلنا وده اللي مزعلهم ما احنا لما طرحت السؤال في اخر حلقه وزي ما هو هنا بيقول في كلامه بالنص مم.
بيقول انت انا بقول له كتبك ديا وافكارك عرضتها على العلماء ولا على العوام عرضتها على العوام فكانت فتنه في الناس كان المفترض اي واحد عاقل هيعرض فكره على العلماء المتخصصين يقعدوا يناقشوه من م- سموا ل- ما هي المبدا لما ظهرت الفتنه قالوا ايه سموا لنا رجالكم نعم لما وقعت الفتنه سموا لنا رجالكم لنا مين اللي انت خدت عنه هل المشايخ نحن يا دكتور بنحجر على عقول الناس وبنقول للناس لا يجوز لك ان تفكر في الكتاب ولا يجوز لك ان تفكر في السنه لا طبعا.
هل احنا بنقول لا كده طبعا.
يا اخي فكر وتدبر في كتاب الله وتدبري يا اختاه في كتاب الله وتدبروا في كلام النبي عليه الصلاه والسلام لكن ينبغي ان تعلموا ان الله سبحانه وتعالى وضع إط... الذي وضع ليس نحن الذي وضع هذا الاطار العام رب العالمين والنبي عليه الصلاه والسلام قواعد اصول الفقه دي صحيح.
من اين يستنبطها العلماء نعم.
يعني مثلا عندنا في اصول الفقه حاجه اسمها الاستمداد من اين نستمد هذا العلم بنستمد هذا العلم من الكتاب من السنه من اللغه العربيه دول كم حاجه ثلاثه طيب في مشكله ان انا اخد قوا- قواعد من الكتاب من القران لا.
في مشكله اخد القواعد من السنه عندنا في لا.
مشكله اخد قواعد من اللغه العربيه التي نزل بها الكتاب برضو عندنا وتكلم لا.
بها الرسول عليه الصلاه على العموم والسلام شيخ علاء، أنا يعني عايز أقول شيء حاجة.
مش احنا بنخترعه صدقت يعني مش بنخترعه نعم.
اصل هو بيتكلم على ان احنا يعني دائما يتكلم على اننا نقلنا تراثا معينا وظللنا يعني ندافع عن هذا التراث يا اخي هذا التراث مستمد من الكتاب والسنه فنحن ندافع عن الكتاب والسنه تمام.
يعني حين لما- لما تجي لنا قاعده تقول لا ضرر ولا ضرار يا- يا طيب شيخ أنت علاء، بتقول يا شيخ إيه؟
علاء، دكتور بص شهاب يعني انا بص بحتاج يا شيخ علاء، اسمع الله- القول الخلاص منك في هذه المساله آه.
لكن بعد هذا الاتصال اتفضل معنا الاخت ايمان السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا الله يخليك الله يكرمك يا رب كده ويزيدكم علم إن شاء الله الله وينفعنا يبارك.
بعلمكم امين يا بإذن رب الله.
العالمين الله يكرمك آه، في الواقع أنا مش عارفة بصراحة يعني أشكرهم ولا ولا يعني أدعو إن ربنا يهديهم يعني بصراحة هم بيثيروا شبهات بتعلمنا اللي بتعلمنا حاجات ما كناش نعرفها في الدين فعلا آه، لا يعني على راي الشيخ ابو اسحاق كان آه، ذكر قول مره آه، بيقول لهم يعني جميل آه، في رقبتنا يعني هم لو ما كانوش تكلموا على هذا الامر ما كناش هنطرح قضيه الناسخ والمنسوخ ونعرف هذه الامور أيوة صدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأما الذين في قلوبهم زيغ فزادتهم رجسا إلى رجسهم نسأل فربنا الله يا رب الهداية زدنا إيمان كده وينفعنا بما علمنا وجزاكم الله خيرا آمين.
وربنا يهديهم إن شاء الله امين يا رب العالمين آه، انا عاوز آه، طيب، فضيله الشيخ الدكتور اكمل لك شهاب بس اكمل لك الفكره دي شوفوا بيقول ماذا اضفتم نعم.
علمائنا اضافوا اصول الفقه للحمايه فصاحبنا بقى بيقول ايه انتوا حطيتوا اصول الفقه عشان تحجروا علينا أيوة.
لا يعني هم حطوا قواعد المرور وأ- وادابها وقواعد دخول المصالح و- وصرف المكافآت علشان الناس دي تاخد الفلوس والناس تاني ما تاخدش لا دي حاجات منظمه فهو قال لا يجب ان نتحرر من اصول الفقه التي صنعها الفقهاء الظلاميون حتى نستطيع ان ننطلق مع كتاب الله أعوذ عز وجل يعني يا حتى سلام.
يقول لك ان الزنا لاول مره مباح والبنت تتجوز من غير اذن اهلها والقبله مباحه والتدخين في نهار رمضان مباح ما هم لما يتحرموا اصول الفقه ادي اصول الفقه علوم القران الكريم كتاب البرهان للزركشي كتاب الإتقان في علوم القرآن وهي الكتب المشتهرة في مجالها في علوم القرآن فيها عشرات الأنواع من فهم عل- يقدر واحد يفهم القرآن الكريم من غير تعلم علوم القرآن الكريم يبقى علوم القرآن الكريم أضافها علماء الأمة ليس من جيوبهم ولا بأهوائهم بل هذه القواعد مستمدة من القرآن والسنة واللغة العربية لصيانة التعامل مع كتاب الله علوم الحديث ان انا اقول الحديث ده صحيح ولا ضعيف وما و و والحديث ده م- يعمل به ولا لا يعمل به عندنا 96 نوع من انواع علوم الحديث لا يجوز لواحد ان يقول هذا حديث صحيح او غير صحيح يعمل به او لا حتى يدرسها بندرسها عندنا في اربع سنين في كليه اصول الدين في جامعه الازهر نعم.
استناني بقى مرجليوس ده مستشرق انجليزي قال ايه ليفخر المسلمون بعلم حديث نبيهم ما شاء لهم ان يفخروا والفضل ما شهدت به الاعداء استناني كماني المؤتمر احنا اضفنا ايه الشريعه الاسلاميه انت عارف الشريعه الاسلاميه الفقه الحنفي والحنبلي والمالكي والشافعي عارف كتب الفقه بتاعتها وكل واحده فيها المتون والمختصرات والمطولات كو- العلم ده ايه لما راحوا في مؤتمر 1360 هجريه يعني من كام سنه يا من يعني 70 سنة من 70 سنة.
تقريباً.
لما راح اتنين من علماء الأزهر في المؤتمر مؤتمر القانون الدولي المنعقد في لاهاي لأول مرة يشارك المسلمون في هذا المؤتمر وراح الاتنين الأساتذة من الأزهر في كلية في كلية الشريعة عرضوا الشريعة الإسلامية وكيف هي علاج لمشكلات العالم بأسره السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكله فلما عرضوا باللغة العربية ال- ال- الشريعة الإسلامية وما فيها من مؤلفات على تعدد اختلاف العلماء في فهم النص نعم ال- المؤتمر كان في توصياته النهائية إيه؟ يجب العمل على صياغة الشريعة الإسلامية في مواد قانونية لأن أوروبا ودول الغرب لا تنصلح إلا بها اثنين يجب اعتماد اللغة العربية لغة رسمية معتمدة في القوانين الدولية نعم حد يقدر يجيب لنا علوم زي دي التاريخ الإسلامي ح- معلش خد الحتة دي مني خدها بس مني وهختم بيها والله العظيم نعم إيه، أسد رستم ده آه، أستاذ تاريخ نصراني في لبنان كاتب تاريخ محترم نحن نحترم كل من يحترم تخصصه نحن نأخذ العلم من كل من يأتي بالأدلة عليه ويكون له فيه سلف ويكون متخصصا فيه وليس داعيا أسد رستم أستاذ تاريخ نصراني ألف كتاب صغير كده اسمه مصطلح التاريخ قد كده اهو تصدق الراجل ده بعد خبراته الطويلة قال إيه قال إذا أردنا أن نصل إلى تصفية التاريخ وتوثيقه لأن التاريخ فيه حاجات كتير دخيلة وكذب نعم فلا يت فلا نتمكن من ذلك إلا إذا اعتمدنا منهج علماء الحديث والسنة النبوية حينئذ يصفو لنا التاريخ يا فهو الله. يا أعظم الله.
منهج عرفته الأرض في إثبات الكلام إلى قائله يا الله يا الله أعظم منهج عرفته الأرض في إثبات الكلام إلى قائله منهج أهل الحديث اللي صاحبنا مش عاجبه الكلام ده وخد القنبلة بقى اللي أنا مخبيها لك في الآخر مهم.
أنت يا شيخ علاء بتقول لي معلش أنت دين حضرتك حبيبي اتفضل.
طب حضرتك يا شيخ علاء شهادة.
بتقول لي إن إحنا خدنا من القرآن والسنة واللغة العربية نعم.
اسمع بقى القنبلة عشان تعرفوا أفكار الناس دي نسمع شكلها إيه القنبله بعد ام بالنص عامر كلامه بعد ام عامر حتى لو طلع عليه اكثر من ذلك معانا ام عامر السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا أستاذ أحمد بارك الله بالدكتور آه، الشيخ علاء وبالدكتور الشيخ شهاب جزاكم الله خيرا وإن سمحتم لي بهذه الخاطرة آه، يعني ولو أنني أخشى من عرضها آه، لأنها خاصة بالقرآن الكريم ولكن فاسألوا من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آه، بسم الله الرحمن الرحيم آه، بالنسبة للمفارقة بين البسملة وبين كلمة اسم أو باسم برسم الألف قبل السين فأرى والله أعلم أن البسملة حين تأتي فإن كل ما بعدها من أقوال أو أفعال فهي عظيمة جدا ولا تكون وتقوم إلا بالبسملة وأن البسملة تحتوي كل ما بعدها لعظمه وجلاله وهذا ما نلحظه في في كل سور القرآن الكريم في بداياتها إلا سورة التوبة أما كلمة اسم أو باسم فإنها تتبين لنا مقاصدها بما بعدها من كلمات تبين المقصود منها سبح اسم ربك الأعلى اقرأ باسم ربك الذي خلق نعم.
وهكذا و- ولي, ولي لو سمحت لي آه، إضافة أخرى أو آه، خاطرة أخرى وهي أن الناسخ والمنسوخ لا يقتصر فقط على آيات القرآن و- وما فيها آه، من أقوال أو حكم أو كذا و- ولكن أيضا في الآيات الكونية فما أكثر الناسخ والم- والمنسوخ فيها الفصول الأربعة التبدد والتغير في الأزهار والثمار نعم فضيلة الشيخ علاء ودكتور شهاب ذكر طرف من هذا الأمر على العموم أنا بشكرك يا أم عامر ودايما مداخلاتك يعني تثر الحلقة فشكر الله تعالى لك آه، الدكتور شهاب نسمع دوي القنبلة اه اسمع بقى اصل احنا بنتكلم بلغه العلم المحترم ولنا مصادرنا ولون اوصولنا اللي تلقيناها جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر وكابرا عن كابر وكل واحد اللي احنا بننقل عنه لازم يكون في حاجتين امانه علميه وكفايه علميه اي واحد من ايام الصحابه لحد زماننا لازم يكون في ايه فاي واحد هيبلغنا علم لازم يكون في شرطين امانه علميه وكفايه علميه الامانه العلميه اللي هي ايه بيسموها ايه العداله العدالة.
الكفايه العلميه اللي بيسموها ايه الضبط بيقصد ودي- بالعدالة إيه؟
العدالة يعني أن يكون مسلما يقيم الفرائض ويجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر ويجتنب خوارم المروءة ويكون سالما من الفسق تمام ودي هنشرحها هيجي حينها ما احناش بنجيب العلم كده من أي واحد ماليش هوية لا ده احنا بنشترط شروط دقيقة ممكن يكون من أعبد أهل الأرض وأقول عليه إيه ضعيف الرواية لا تقبل روايته طب والضبط الضبط اللي هو أن يتلقى الحديث من شيخه فيؤديه كما تلقاه أن يتلقى الحديث من شيء من شيخه فيؤديه كما تلقاه نضر الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه فوعاه فأداه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع طيب أو أن يكتبه في كتابه ويحافظ على الكتاب ويعارض الكتاب يعني يقابله بكتاب شيخه ويبقى عنده نسخة أصلية نعم.
copy and paste طبق الأصل تعال شوف بقى احنا بنينا لنا سلفنا في العلم واحنا هنجيب الشروط ازاي نقبل أصل بيقول لك اسلافكم اسلافكم اسلا روايات التاريخيه رجال التاريخ كله مستنبط من الكتاب والسنه يا نعم دكتور طب تسمع القنبله الاول اتفضل.
وهخليك تعلق اتفضل اصل احنا بنتكلم معلش على اتفضل.
مثل مصر بننفخ في قربه مقطوعه لكن نسال الله ان يهدينا وان آمين يا رب.
يهديه ويهدي امثاله آمين يا وان رب العالمين.
يسمع قلوبهم الحق آمين يا رب.
شوف بقى بيقول لك ايه مهم.
بيقول لك اصبحت ما تسمى بالعلوم الشرعيه انت ك- عارف كلمه ما تسمى يعني العلوم الشرعيه دي يعني نكرة.
بي يعني بيستنكرها دي تفاهات نعم أصبحت ما تسمى بالعلوم الشرعية عبئا على السنة الشريفة ذاتها حول ولا قوة.
العلوم الشرعية يعني إيه التفسير والفقه والح... كل العلوم بيقول لك دي عبء على السنة يعني دي إيه ملهاش لازمة وأصبح أساتذة ما يسمى بالعلوم الشرعية مجرد حراس لتلك الموروثات يا الله انت شايف ن- حاجتين هدمهم يا الله.
هدم العلم وشتم حملة العلم العلوم الشرعية عبء على السنة والع... وأساتذة العلوم الشرعية حراس لتلك المروح يعني الموروثات يعني بها الضلالات يعني والجهالات اللي جايه من عند النبي عليه الصلاه والسلام ومن عند استغفر الصحابه الله العظيم ما هو ما يعنيش غير كده استغفر الله العظيم وأصبح تطليق العقل والقفز فوق قواعد اللغة العربية وثوابت الكتاب والسنة و- و- والعقل والمنطق ضرورة لا بد منها إلى آخره فراجل بينكر العلوم الشرعية وأساتذة العلوم الشرعية ده لا يرضيه الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا عمر ولا أبو بكر ولا أي حد من العلماء الكبار ده ما يرضيه مين فقط يرضيه هواه ده لما اتس... لما انا سالته سؤال في اخر الحلقه وقلت له انت جايب الكلام ده كله منين فين اسلافك من الذي شهد لك بالبراعه في العلم مجرد ظهورك في التلفاز علق ولا على هذا مجرد الأمر تخبيط أيضاً.
بكذا علق عليه.
فين بقى مرتبتك عند العلماء فين الحكم على كلامك انه صح ولا غلط ما هو ممكن اي ح- اي حد يقول اي حاجه نعم.
ممكن اي حد يطلع يكتب اي حاجه ويقولها والناس تصدق وتنخدع بكلامها انا عايزك تشوف لما قلت له عندنا معاهد شرعيه وادوات علميه واساتذه يتلقون العلم خلفا عن سلف وكابرا عن كابر فمن شهد لك ومن زكاك وما هي مؤهلاتك ومن منحك اياها راح هو ده اللي قال ايه قال ايه بقى بيقول ايه يقول يا اخي يا حبيبي ان الن- ان مؤهلاتي هي الايمان والعمل مهم.
هي دي مؤهلات علميه يا شيخ علاء الايمان والعمل مؤهلات علميه لا حول ولا لا انا قلت لك عندنا شرطين للمؤهلات العلميه العدالة ال- والضبط العداله والضبط تمام.
الايمان والعمل دي اسمها ايه ما اسمهاش مؤهلات علميه بقى اسمها مؤهلات دينيه امنوا وعملوا الصالحات انما العلم امنوا وعملوا الصالحات وبلغوا من وتعلموا العلم فيبقى انت عندك ايمان وعمل والله بينك وبين ربنا الايمان والعمل واذا اظهرت صالحا فانت مسلم واذا لم تظهر الصالح اللي هو اقامه الاركان قالت الرئيسيه يا أبت أنا- أنا استأجر أعتقد- ان خير من استاجرت إن خير القوي من القول استأجرت الأمين.
القوي أو- القوي أو- الامين الق- القوة والأمانة مطلوبة في كل عمل من الأعمال فأفضل الأطباء هو ما كان قويا في مهنته أمينا فيها وأفضل العلماء من كان قويا في علمه أمينا في النقل فيه و- يعني المسألة لا تتعرض طب، شيخ لقوة علاء، العضلات أنا عندي فقط اقتراح، يعني أنا بقول- ولأمانة الأموال شيخ علاء، فقط الامام أنا لو- مالك بيقول ادركت ادركت 100 من اهل المدينه نعم نعم كلهم يقال له مامون يعني من اعبد اهل الارض لا يحمل عنهم العلم يا ادركت 100 من اهل المدينه لا يحمل- كلهم يقال عنه مامون يعني من اعبد اهل الارض يا الله م- في الصلاح والعلم والصيام والزكاة والحج لا وده- يحمل عنه لا العلم.
يحمل قالوا لما قال ليسوا من أهله ما لم لم يعرفوا به يا الله ما عندهمش الشيخ- مؤهلات شيخنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة رحمة واسعة الله عليه.
كان أحيانا بيتكلم مع بعض الناس ففي بعض الناس كان مثلا يؤلف بعض الشعر آه، غير موزون على بحوره وأصوله فكان يقول هؤلاء يذكروني بأبي ثعالة فسألوه الطلبة يا شيخ من هو أبو ثعالة قال أبو ثعالة ثعلب وجد الحيوانات وهي يعني بجوار آه، يعني عنب وشجرة عنب وهذا يقطف وهذا يأخذ وهذا يأكل هو يحاول أن يقفز ويأخذ هل- هذا العنب ما استطاع يحاول مرة وراء الثانية لا يستطيع فراح بصق في الأرض وقال حامض مر ثم انصرف حامض مر لأنه لا يستطيع أن يصل إيه إليه فأحيانا بعض هؤلاء لا يعرفون هذه العلوم ولا يعرفون كيف يتقنونها ولا يفهمونها فأقرب طريق أن يعملوا فيها إيه أقول لك- حامض مر أقول لك الرواية المصرية حامض مر.
الرواية المصرية كلام الشيخ العثيمين رحمة لو- الله لو عليه سمحت قبل الرواية أن تصل المصرية هذا الكلام.
مصر دي اليزع دي الرواية المصرية أنا بقول يا شيخنا لو أطلنا النفس في كل كان هذه الكلمات طب إذا اتفضل.
أمر يطول اتفضل.
إحنا يعني هات عاوزين الشبهات.
آه، الشبهات هات- علشان هات خاطر الشبهات.
آه، هات وقت الشبهات.
الحلقة بيمضي بنا آه، لكن قبل أن أسترسل في هذا الباب أود أن أتلقى أيضا هذا الاتصال من أبو محمد من السعودية وأنا أعتذر إن كنت قد أطلت عليك
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام
تفضل عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، بسلم عليكم جميعا وعلى الشيخ شهاب والشيخ علاء الله بس يسلمك كنت عايز اقول لك ان في حاجه حصلت معايا اول امبارح بخصوص الموضوع ده تفضل في واحد معايا في الشغل قاعد يتكلم معايا هو من جنسيه مش مصريه نعم وقعد يتكلم معايا في الشغل بيقول لي البخاري من 6000 حديث جمع 600 فقط بيقول لي الاحاديث اللي اللي فيها الغيبيات المفروض ان احنا ننزلها خالص ونلغيها لان ده بشر ما يعلمش الغيب لا يعلم الغيب الا الله مم.
كمان بيقول لي ان الحياه البرزخيه احنا بنعرف فيها اذا كنا هنخش النار ولا هنخش الجنه طب ايه فايده الحساب يوم القيامه نعم انا طبعا انا انسان عادي بروح الشغل الصبح بصلي زي ما انا كل الاوقات ولله الحمد وبنقصر وكل شيء زي كل الناس ما بتقصر نعم لكن احنا طبعا عارفين البخاري من ايام واحنا يعني صغيرين وعارفين ودارسين ان الامور دي مسلمات نعم مسلمات لا يم... لا- يعني لا يجب المساس فيها ولا النقاش فيها ابدا يعني واحنا حديث الرسول يعني صلى الله ابو عليه محمد باذن الله يعني اطمن هو لا زال هذا الرجل الرجل البخاري هو الذي يتكلم في الغيب نعم إنما الذي يتكلم رسول عن أمر الله.
الغيب هو رسول الله صلى الله عليه الصلاة وسلم.
والسلام وقد قال بس رب عايز أقول العالمين لك سبحانه حاجة وتعالى واحدة.
فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب.
إلا م- عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول نعم وانا بطمنك يا ابو محمد هو يقرأ على ما شاء.
هذا الرجل ايضا ذكر كثير من الشبهات سنحاول نعم.
الرد عنها باذن الله تعالى أنا بقول في لحضرتك حلقات بس إن اخرى هو قادمه كمان ما بيصليش لذلك أنا عمري ما أخذ بكلامه نهائي يعني نعم هم كلهم اذيال طيب آه، شكرا على صلاتك يا محمد وانا اسف جدا ان كنت طولت على حضرتك معانا ايضا محمد من بورسعيد السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا أستاذ أحمد الله يبارك في حضرتك
ازيك يا شيخ علاء الله يبارك فيك الله يكرمك ازيك يا دكتور شهاب اهلا بك وسهلا شفاك الله وعافاك اكرمكم الله أسأل الله أن يدخلكم الجنة عرفها لكم آمين يا رب وجميع المشاهدين والمشاهدات من المسلمين جزاك الله خيرا شكر الله لك آه، آه، فضيلة الشيخ علاء آه، ندخل أيضا فيما عرضه من شبهات هو بيعلق آه، هو بيذكر كلام طويل أنا يعني أستحي أيضا أن أكرره احنا آه، ذكر دكتور شاب بعض الكلمات لكن أعرج وأقول أنا أخجل أن أتهم الباحث المكتشف لبعض ما عجز عنه أسلافه بأنه سطحي وأن يوصف المجتر لبعض ما قاله بأن فهمه علي- عم- عميق المهم بدأ بالرد عليك بيقول ونقل كلامك بالحرف وبيقول ان حضرتك يعني قسمت موضوع الناسخ آه، الى ثلاث اقسام متوسط ولا مت- آه، وأم- وقسم متوسع وقسم ذكر ان النسخ في بين ثلاث او اربع او خمس ايات. علق على قولة انت ذكرتها وقلت آه، ان الاعمال عندنا اولى من الاهمال.
الاعمال اه ما هو الاعمال بيقول على بيعلق الإعمال.
آه، إعمال الأدلة أولى من الإهمال.
اولى من الاهمال بيقول ان انت بهذه الكلمه نطقت بالحق وقال بان النسخ اهمال للنصوص لان هناك نص حل مكانه نص اخر ثم قال مرة أخرى يعني ما هو نفس الكلام دكتور شاب يتكرر بأنكم تجرأتم على كتاب الله وزعمتم هذا وألحقتم النقص بقت- بكتاب الله إيه إيه تولوا على الله يعني العظيم.
تولوا على هذا كلمة الكلام.
الإعمال آه.
أولى من الإهمال نعم.
ما معنى هذه العبارة النسخ النسخ حينما وضعه علماؤنا عليهم رحمة الله وتكلموا فيه نعم.
وذكروه مما استنبطوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى عليه الله الصلاة عليه وسلم.
والسلام بل قالها النبي عليه الصلاة والسلام صراحة نعم.
وكثير من المسلمين يحفظها ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إنها تذكركم الآخرة صلى وفي الله عليه لفظ إنها تذكركم الموت نعم فعلى كل حال قد نهى صلى الله عليه وسلم ثم ماذا صنع ثم رخص صلوات الله وتسليماته عليه الذي أريد أن أقوله هو إن الإعمال أولى من الإهمال علماؤنا يقولون هذا حتى يضبطوا مسألة النسخ أنت معايا؟
نعم.
عشان يضبطوا مسألة النسخ يعني النسخ لابد له من طريق من الطرق إن النبي صلى الله عليه وسلم ينص عليه نعم.
واحد من الصحابة يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ينقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول مسألة النسخ يعني مش مسألة النسخ بأهوائنا كما هو يقول وكما يزعم استغفر الله هل يجرؤ واحد منا أن يعطل آية في الكتاب أو يجرؤ واحد منا أن يعطل حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام لا يحدث.
فيقول نعم.
هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ بنقول لا إنما هذا المنقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام.
هذا المنقول عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارضت الأدلة بوجه لا يجمع فيه وعرفنا المتقدم وعرفنا المتأخر في شروط عند العلماء للنسخ تمام.
المسألة مش راجعة للأهواء تمام.
من ضمن هذا الكلام حتى لا نبتر كلامه بيقول إيه يا دكتور معنى أن مجموعة من الناس تيجي تقول لك إيه في 500 آية منسوخة واحد يجي يقول خمس آيات ومش عارف إيه قال يبقى كل الكلام ده كلام باطل هل معنى العلماء أن يختلفوا هل لحم الجزور ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء معنى كده أن الاتنين باطل لا طبعا هل معنى أن يختلف العلماء في الطلاق المعلق يبقى الاثنين باطل؟
طبعا.
هل معنى أن يختلفوا في أي حكم من الأحكام يبقى الاثنين باطل؟
ما هو جاب لك حق السرقه إحنا- قعد يقول لك إنت اختلفوا في ايه واختلفوا في آه، ايه و- عشان يقول لك وهنعرض إحنا احنا على عايزين أيضا نتكلم نقطة بنقول لما نعم، بنقول نعم.
الإعمال أولى من الإهمال بنجمع بين الأدلة وبين الوارد فيها دون تكلف ودون تعسف كما تفعل أنت بتكلف طب يعني كلامه إيه يا وبتعسف شيخ علاء؟
ثم ان هذا النسخ له طرق كما نعم.
نعم. نقول ونكرر للناس بنقول ان علمائنا قالوا بان النسخ من الامور اللي بتنقل عن النبي عليه الصلاه عليه والسلام الصلاة احيانا والسلام. نعم.
تنقل عن صحابته احيانا لها شروط معينه لها ضوابط معينه وليس معنى ان العلماء اختلفوا حول ايه هل هي منسوخه ام لا ان الاثنين باطل ان الاثنين باطل انما هناك قواعد عندنا بنعرف فيها الرا... بنعرف بها الراجح من الايه مرجوح من المرجوح طيب آه، آه، نسترسل في هذا الحديث أيضا بعد هذا الاتصال من إيطاليا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا مرحبا أخ ياسين
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اتفضل.
الس- عليكم الس- ما- مرحبا بك يا أخي والله أنا م- متلخبط شوية عشان أكلم الشيوخ الكبار دول والمؤمنين وأنا عاوز أقول كلمة وس- واحدة بس اتفضل
اللي ال- احنا عارفين ان الاسلام آه، كلمه هي لابد انسان ان يسلم بقلبه قبل اي شيء ونحن نو- نؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبالصحابه الاجلاء وحافظين الدين الى يوم الدين الى يوم الدين ونعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خ- ارسل رسوله بالحق وكلمه العنايه لل- للناس اجمعين فانا فالانسان سبحانه وتعالى فالانسان آه، هو دائما بي- بي- بيجيب حاجات عشان يدخل في الدين ويعمل مشاكل في الاسلام لان الاسلام هو الدين الحق والدين ال-
مم.
والله هو هدي من روعك لا يعني سبحان الله آه، بارك الله الله يرحمه، الله فيك يرحمه.
وجزاك ربنا يبارك الله فيك يا رب خيراً.
و- يحفظ امامهم والله حتى في التليفون ما بيغبطش واحد ربنا يبارك فيك يا رب ويسعدك بكل خير.
وبيجي- على العموم احنا وبيتكلموا عن أصلاً الرسول عليه الصلاة في- والسلام.
قبل كل شيء وبعد كل شيء.
بنتلخبط امامهم آه، سعداء الواحد باتصالك يتكلم سعداء باتصالك آه، شكر الله لك آه، معنا اتصال اخر من الفيوم السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا استاذ نادي ازيك يا أستاذ أحمد ربنا يبارك فيك وبحيي أستاذي آه، دكتور آه، آه، الأستاذ علاء ربنا يبارك فيك يا فندم والشيخ آه،
شيخ شيخ شهاب شهاب شهاب الشيخ شهاب نعم بارك الله فيك معلش آه، اسمه غريب شوية على الأستاذ ربنا نعم.
يكرمك طبعا اقول لك يا دكتور آه، يعني لا تحزن فهذا امر مفرغ فيه آه، من امر الله عز وجل مهم.
آه، يقول على الله عز وجل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين أمين.
أذهبهم رويدا.
نعم نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم آه، قيل ما قيل فيه فلا تحزن عما يقولون فانهم يكيدون ولكن نصر الله ات وان طغوا في الارض ما بإذن طغوا الله، فلا بإذن يحزنك الله.
تغ- فلا يحزنك
احنا احنا شاكرين جدا على شعورك معانا جزاك وكلامك الله خير.
الطيب آه، واسال الله تعالى ان يجزيك عن كل كلامك خيرا آه، فضلت آه، الشيخ علاء آه، عاوز خلاصه لهذا الامر يعني عشان قلت حضرتك مش عاوزين نطول خل- نفس خل- في كل خلاصة مسألة.
المسألة نعم.
خلاصة المسألة نعم.
إن الإعمال أولى من الإهمال وهذا لا يتعارض مع مسألة النسخ لأن الإعمال أولى من الإهمال في المواضع التي لا نسخ فيها أما التي جاء فيها النسخ عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه أو وسلم.
عن صحابته الكرام نعم.
أو ثبت بالدليل الشرعي أن هذا منسوخ فآنذاك نقول بنسخه إعمالا للدليل الشرعي الذي نقله رسول الله عليه صلى الصلاة الله عليه والسلام أو نقله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام نعم.
وليس معنى أن يختلف العلماء عليهم رحمة الله حول آية هل هي ناسخة أم هي منسوخة أن الكلام باطل إنما نعرض هذا الكلام كله على القواعد على على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذه القواعد التي نتكلم عنها مأخوذة من الكتاب والسنة أضرب مثالا واحدا سريعا تمام الإمام أبو حنيفة مم.
عليه رحمة الله عليه.
بيقول هل المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام ولا لا بيقول لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ده كلام مين ابو حنيفه أبو حنيفة رحمه الله طب ليه يا إمام لا يجب قال والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه قراءة.
قراءة فبناء على ذلك هو لا يوجب الفاتحة على الإيه على المأموم يجي الإمام مالك عليه رحمة الله يقول لا هي تجب على المأموم في السرية ولا تجب في الجهرية يعني صلاة الفجر المغرب العشاء لا تجب على المأموم الجمعة.
لكن لكن الجمعة إيه، لكن الصلاة السرية الظهر أو العصر يبقى تجب على المأموم تمام.
إيه دليلك أنت كمان يا إمام هو ده بيستدل بدليل إيه دليل الإمام مالك عليه رحمة الله يقول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام والسلام.
قال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون وراء إمامكم حتى قال عليه الصلاة والسلام لا- قال أبو هريرة فنهانا أن نقرأ فيما يجهر فيه نهانا أن فنهانا نقرأ أن فيما نقرأ يجهر فيما يجهر فيه يبقى الصلاة الجهرية ما نقرأش احنا ايه ورا الإمام فيها تمام، ورا تمام، الإمام تمام.
يبقى الإمام مالك عنده دليل ولا ما عندوش دليل وابو حنيفه عنده دليل الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول لك لا تجب الفاتحة عل- على المأموم في كل ركعة سواء في السرية أو الجهرية قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب بأم الكتاب يعني كل واحد عنده نص
ممكن يصل لأبي حنيفة نص ولا يصل إليه النص الإيه؟ الآخر نعم ويصل لإمام نص ولا يصل إليه النص الإيه؟
النص الآخر.
ممكن يصل إليه الحديث ع- بطريق ضعيف فيظن إن الحديث ضعيف والحديث يكون من طريق تاني ماله صحيح فيفتي العالم على حسب إيه؟ ما وصل إليه إحنا ربنا سبحانه وتعالى كرمنا خدت بالك إن الآن مجموع الأحاديث مالها دلوقتي؟ متجمعة العلماء عرفونا الصحيح من الضعيف لما نأتي بأقوال هؤلاء العلماء ونلاقي أبو حنيفة كان مستندا على حديث عرفنا بعد ذلك أنه ضعيف أو استند على حديث هو كان أو حديث صحيح أو نحو ذلك نعم، نعم.
بنبدأ نعرف الراجح منين المرجوح لكن الإمام لما أفتى بكده كان وجهة نظره إن هو ده الإيه الحديث الصحيح أفتى بما وصل إليه نعم.
بما كان يعلمه تمام، فقط صح تمام، ولا لا تمام، تمام.
لكن هو يجي يقول لك ده وصل إليه إيه احنا بشوف اللي وصل له اللي بيقول فيه 500 آية منسوخة واللي بيقول فيه 100 آية منسوخة و50 آية منسوخة تعالى يا عم وريني دليلك والله الدليل بتاعك ده قوي لا الدليل بتاعك ده ضعيف الدليل ده قوي الدليل ده ضعيف ونبدأ نعرف الصحيح منين من الضعيف.
والضعيف. والراجح من المرجوح وليس معناه ان كل الكلام ده كلام ماله مهم.
كلام باطل ليس معناه ان كل الكلام ده ماله كلام ايه كلام باطل بعض بعض المشايخ خرج يتكلم في مسألة من المسائل خدت بالك الإمام الشافعي مش قال كده الإمام أحمد قال إذا صح الحديث عندك سواء كان حجازيا بصريا آه، فهو مذهبي.
فأعلمني به فأعلمني إيه نعم.
فأعلمني به وأخبرني به الإمام الشافعي كان له مذهب في القديم وبقى له مذهب فين في الجديد بناء على إيه بناء على ما يصل إليه من علم حديث من أدلة نعم.
بناء على ما يصل إليه من أدلة فإحنا يا جماعة لما تلاقوا العلماء اختلفوا في مسألة فالكلام ده على حسب ما وصل لهذا الإيه على حسب ما وصل لهذا العالم تمام.
ولما بنيجي نرجح ما بين هذه الأقوال بنقول الصحيح كذا والضعيف كذا هو بناء على الخلاف عايز يقول يبقى الكلام كله ماله مرفوض يبقى الكلام كله مرفوض طيب يبقى كلامك أنت كمان مرفوض مم.
لان ما هو في خلاف بقى طالما في نسخ وما فيش نسخ يبقى كله كلام ماله برضه هو كمان برضه.
هو مرفوض ده بنفس غلط.
الميزان بتاعه.
طيب ده مبدأ آه، دكتور غلط.
شهاب هو في- في نفس هذا ال- ال- القول أيضا بيعلق ويقول آه، ان النسخ اللي بتتكلموا عنه ده ناتج عن عدم ادراككم دلالات هذه النصوص هو إدراك دلالات النصوص هل هو مرتبط بالأهواء والأمزجة ولا مرتبط بقواعد علمية على كلام الشيخ على ذكر قواعد علميه قواعد علمية تمام.
عنده بقى تمام مرتبط بيه هو هو يقول المستكشف الم... هو دايما كرر كده يطلع اكتر من 15 مره المستكشف المتدبر لكتاب الله المستكشف المتدبر لكتاب الله يعني يصف نفسه بالمستكشف المتدبر اقول لك ايها المستكشف المتدبر اين قواعدك العلميه نحن نفهم الدلالات من بناء هل عقلك كعقلي كعقل الشيخ علاء كعقل الاولين كعقل السابقين كعقل متفاوت.
اللاحقين لا في تفاوت.
العقول متفاوته نعم، نعم.
هذه العقول المتفاوته لا هي سواء في درجه الادراك ودرجه تحصيل تخرج العلم بنتائج صحيح مختلفة.
إذا لابد من ضابط آخر هذه الضوابط والقواعد العلمية استقيناها من القرآن والسنة والسنة ودلالات اللغة العربية ده حتى لما يجي في مسألة ما تعجبوش يتهجم على اللغة العربية زي واحد دلوقتي كده عامل شوية زوابع كده في الجرايد عندنا هو بيدعي ان هو مستشار وهو كذاب اصلا مش مستشار ده نعم، محامي نعم، نعم.
فالمهم ايه بيناقشوه جماعه كده فزنقوه في اللغه العربيه كل ما يقول كلمه غلط في اللغه العربيه غلط غلط غلط فلما اتضايق بقى كل شويه قاعدين يكسروه اللغه العربيه اللي عنده طلعت كشف قال لهم بصوا بقى سيبكم اللغه العربيه بتاعتكم دي بقى الله الله الله, الله انت مش معانا ولا إيه؟ انت مش في اللغه العربيه وراح مطلع كتاب كده من تحت الترابيزه او كتابين قال انا عامل حسابي للي زيكم اللي هم العلماء المتخصصين كان واحد استاذ بلاغه والدكتور حسام عقل اللي بيجي هنا نعم.
وواحد استاذ تفسير وهو الدكتور محمد عبد السلام خزيم فبيناقشوه فراح مطلع آه، كتاب من تحت الترابيزه كده عامل حسابي للموقف اللي زي ده كتاب اهو بجيبه لكم عشان تقو- كل شويه طلع لنا اللغه العربيه اللغه الع- الناس دي علشان هي مش فاهمه لغه عربيه عايزه تتعدى على- قال اللغه العنوان الكتاب اللغه العربيه صناعه جاهليه اللغة العربية صناعة جاهلية عنترة بن شداد بقى والجماعة القدماء بتوع المعلقات إذا يعني اللغة العربية دي إيه لا ما حول.
تلزمنيش معنى كده القرآن الكريم ما يلزمكش بقى ده بلسان عربي مبين أنت فهمتني إزاي تمام.
فيجي الناس دي عند القواعد العلمية يقول لك أنتم لا تدركون فاكر كلمة عجوز وعجوزة ايوه نعم احنا كنا بنتكلم على كلمه فاكر- شيخ وشيخ شيخ وشيخ.
هو بينكرها آه.
دخلنا في اطار اخر وكلمه عجوز بالرغم لا يريد ان يعترف انه اخطا ده هو بيقول لك إيه كلمة شيخ كلمة شيخ أو شيخة نعم لغة وضعية طيب لغة أنا عايز اللغة السماوية دكتور شهاب اللغة أنا, اللي في أنا- القرآن.
أنا عاوز أمشي بترتيب ما قاله آه، علشان ما يطلعش اتفضل.
ندخل ماشي، آه، اتفضل.
كل شوية عن إيه عن اتفضل.
بعض الشبهات التي نطرحها هات- في بداية هات هذه الحلقة الشبهة.
هو أيضا في مجمل هذا القول يقول بأن النسخ عندكم بيكون عن عدم القدرة على عمل توفيق بين النصوص لكن لو حدث توفيق انتهى الأمر لا خد احنا بالك مش بنقول حلال.
النسخ خد بالك اتفضل يا وجود دكتور.
النسخ يعني عندكم ده اللي بيعرف النسخ عدم القدرة على التوفيق بين الدليلين لا احنا انت قلنا- تعرف نسخ عندنا لا قلنا النسخ رفع حكم شرعي بحكم شرعي متاخر عنه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام.
فاحنا بنرفع حكم شرعي مش بمزاجنا مش عشان احنا مش قادرين بنرفع حكم شرعي بحكم ايه بحكم ده شرعي الجواب الدقيق له حكم ليس شرعي.
بمزاجنا بل أنت واخد بحكم بالك؟
شرعي حكم طيب رفع هقول حكم لحضرتك شرعي حاجة بحكم شرعي آه، الأمر هيطول اتفضل والكلام في هذا الموضوع كثير وكثير وعلى العموم أنا بقول مشاهدينا الكرام انتظرونا بإذن الله تعالى في باقي هذه الحلقات لنرد على هذه الردود التي أثارها حول برنامجنا حول الناسخ والمنسوخ وهنرد أيضا على بعض هذه ال- ال- النصوص التي علقها أيضا بالسنة وبعض الأمور الشرعية آه، أنا في نهاية الحلقة بذكر هذا البيت بقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو أن نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمى عايز اقول لك كلام الامام مالك عن ربيعه بقى ربيعه الراي دخل طب.
الامام مالك على نعم.
ربيعه الراي فوجده يبكي نعم.
فقال له ما ابكاك يا امام ربيعه الراي احد الائمه الكبار في المدينه نعم. نعم.
ما ابكاك امصيبه نزلت بك قال لا ولكن ابكاني أنه استفتي في الدين من لا علم له ولا بعض من يفتي ها هنا أحوج إلى السجن من السراق ده ده ربيعة الرأي لما شيخ لقى الإمام مالك.
شيخ الإمام مالك لما لقى ناس بتتكلم في الدين ما همش متخصصين أمثال هؤلاء الراجل بكى بكاء شديدا والله لو كان ربيعة الرأي في زماننا ووجد أمثال هؤلاء لمات بالسكتة القلبية نعم نعم أنا أعتقد بعد كلام الإمام مالك يعني ما ينفعش نقول ده كلام كويس تاني.
إن إحنا عايشين نعم.
احنا احنا انا بت- بتكلم شيخ على حاجه يا دكتور دلوقتي وقت الحلقة انتهى ماشي هي في الناس مساله اللي معانا في النسخ والمنسوخ ده دي كانت اول قضيه في مساله الرد ونحن نقول للناس يعني يعني انتظرونا بقي- سنرد على تهجمه على البخاري ومسلم وعلى طعن في الاحاديث الشريفه وتاريخ الامه الموروث باعظم نظام والكلام بشري علم عرفته الشفاعة التاريخ وال- والكلام وال- حول الشفاعه والكلام حول خروج الموحدين إلى من سائر النار الشبهات.
والكلام حول رسم القران الذي يدعى انه اتى فيه بما لم ياته الاوائل وتقديسه لرقم آه، 19 الكلام ده رقم 19 كلام البهائي.
فعلا محتاج عرفت ل- لشرح الشريف.
وتوضيح باذن الله تعالى نعم.
نسعد بكم في الحلقات القادمه لنرد على هذه الامور دكتور شهاب شكر الله لك ولك يا استاذ احمد آه، شيخ علاء شكر الله لك واياك جزاك الله والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة لكم مني أطيب المنى وأرق التحية وإلى الملتقى في حلقات أخرى قادمة حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله